ابن الروح القدس اللي له الراحة منه عايز اتأمل معاكم في آية في أواخر العظة على الجبل ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه يعني نتكلم إن شاء الله النهاردة عن الباب الضيق الباب الضيق هو ضيق في اوله مش على طول يعني تبتدي في طريق ربنا تلاقي الباب ضيق امامك ولكن بعد شوية لما تاخد على وصايا ربنا تلاقي السكة ماشية سهلة معاك الناس يخشوا من الباب الضيق علشان يثبتوا محبتهم لربنا وانهم مستعدون ان يبذلوا من اجله وان يتعبوا من اجله ونلاحظ حاجة بسيطة في ناس بيمشوا غلط وينجحوا في حياتهم او يخيل اليهم انهم قد نجحوا في حياتهم وحتى في سفر ارميا النبي بيعاتب ربنا ويقول له لماذا تنجح طريق الاشرار اطمأن كل الغادرين غدرا في الحقيقة ان الاشرار سكتهم سهلة والباب واسع امامهم ولو دخل واحد شرير مع واحد بار ممكن الشرير يكسب ارضيا يعني الشرير يقدر يكذب والبر ما يعرفش يكذب الشرير يقدر يتحايل ويغش البر ما يقدرش يتحايل ويغش الشرير يرجع الى حيل كثيرة جدا توصله البر ما يقدرش يلجأ الى هذه الحيل عشان كده ربنا قال ضيق الباب اللي يوصل للملكوت ما فيهوش الامكانيات اللي موجوده عند اهل العالم ان كل حاجه سهله بما فيها الغلط سهل فعايزين نشوف امثله من الباب الضيق اللي بيوصل للملكوت تعلم من اكبر الامثله الاستشهاد والدفاع عن الايمان الناس اللي تعرضوا في ايام الوثنيه وايام نيرون وديوقلديانوس واريانوس واليانصنا تعرضوا للموت وتعرضوا للعذاب وتعرضوا للسجن وتعرضوا للاضطهاد ولكنهم قبلوا كل هذا ودخلوا من الباب الضيق اللي يوصل للملكوت عشان كده احنا بنضع هؤلاء الشهداء في الدرجة الأولى من القديسين يعني قبل الآباء الرعاة وقبل الآباء الرهبان الشهداء عكس كده من الباب الواسع بطرس الرسول لما وقع في ضيقة وقالوا له انت منهم قال لهم لا اعرف الرجل وابتدى يسب ويلعن انه ما يعرفوش بالباب الواسع ده نفذ لكن لم ما استطاعش ينفذ من تعب ضميره فخرج خارجا وبكى بكاء مرا الباب الواسع يمرر شوية لكن ما يمررش على طول زي اللي يمشي في الغش يمشي شوية لكن جايز يتظبط بعدين ما يقدرش يمشي على طول من الباب الضيق ايضا حياة الزهد والنسك والاباء اللي عاشوا في البرية جربوا هذا الباب الضيق عاشوا بعيد عن كل متعة ارضية حتى في الاكل والشرب حتى في الراحة الجسدية لكن هذا الباب الضيق وصلهم الى الملكوت من الباب الضيق ايضا التعب من اجل الخدمة يستطيع الكاهن انه يستريح ويدوبك قداس الجمعة والحد واللي عايز يجيله يجيله ما يجيش ما يجيش وما يتعبش لكن الراحة ما توصلش للملكوت عشان كده انا باستمرار كنت اقول للاباء الكهنه والاساقفه ايضا امامنا طريقان لا ثالث لهما اما ان احنا نتعب ويستريح الناس او ان احنا نستريح ويتعب الناس التعب هو الطريقة اللي توصل للملكوت وكويس جدا ان بولس الرسول قال كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه في كورنثوس الاولى اصحاح ثلاثة كل واحد بياخد اجرته بحسب تعبه التعب ده نوع من المشي في الباب الضيق اللي شرحه بولس الرسول وقال بضيقات كثيره ينبغي ان احنا نرث ملكوت الله وشرح ضيقاته في الخدمة في سجون في اصوام في اتعاب كم مرة انكسرت به السفينة كم مرة جلت مرة جلت حتى ظن انه مات التعب في الخدمة اللي يقول فيه اخيرا بعد ما شرح كل المتاعب دي عاد التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس من يفطر وانا لا التهب التعب في الخدمة نوع من الباب الضيق مش بس دي للاباء الكهنة انما ايضا للخدام عموما ازاي يتعبوا ازاي يتعبوا في البحث عن النفس وفي انقاذ الاخرين بتقول الدسخولية عن الاسقف فليهتم الاسقف بكل احد ليخلصه مين اللي بيعمل كده انه يهتم بكل احد لكي يخلصه لكن هو ده الباب الضيق اللي يسلك فيه الناس عشان يوصلوا لربنا من ضمن الباب الضيق ايضا الطاعة وخصوصا الطاعة في الامور الصعبة زي مثلا طاعة ابينا ابراهيم في تقديم اسحاق محرقه قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك اسحاق وقدمه بمحرقة على الجبل الذي أريف إياه مسألة مش سهلة في الطاعة دي زي ما قال البعض ان بعض الطاعة تشبه الاستشهاد او طاعة ابراهيم لما ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك برضه مش سهلة الطاعة اللي هي الباب الضيق ان الواحد يطيع فيما يخالف ارادته لكن لو انك انت قطعت اب اعترافك فيما يوافق ارادتك فقط تبقى بتطوع ارادتك مش بتطوع اب اعترافك من ضمن الباب الضيق موضوعات العفة التي ذكرت في الكتاب زي يوسف الصديق عرضت عليه الخطية وكانت سهلة وكان ممكن يخش من الباب الواسع ويبقى محبوب في البيت وكل طلباته تستجاب لكنه من اجل العفة رفض ومشي من الباب الضيق فكانت نتيجته ان حملوه عارا وتهمة باطلة وفقد وظيفته واترمى في السجن دفع الثمن بتاع الباب الضيق لكن ربنا ما تركوش في في الباب الضيق ده على طول وانما اخرجه من السجن ليكون الوزير الاول في مصر ونائب فرعون من ضمن موضوع الباب الضيق الاعتراف بالخطا وبالخطيه مش سهل على واحد يقول انا كنت غلطان في الموضوع ده او انا مقصر في الموضوع ده او انا علي حق في الموضوع ده نوع من الباب الضيق ان الواحد يقول كده لكن لما بيقول كده بيكسب الناس اللي قصاده ويعتبر ان راجل حقاني ورجل متواضع ابونا ادم وامنا حواء لم يعترفوا بالخطيه يدخلوا من الباب الضيق ادم اعتذر وبرر خطأه ان المرأة اعطته والمرأة لم تعترف بالخطأ واعتذرت بان الحية الحية هي اللي اغرتها ولم يقبل الله منهما هذه الاعذار الاعذار والتبريرات عبارة عن الباب الواسع الذي يؤدي الى الهلاك وبعض الروحيين قالوا طريق جهنم مفروش بالاعذار مفروش بالتبريرات كل واحد يقع في غلطة يحاول يبررها ويجيب لنفسه عذر والكتاب بيقول أنت بلا عذر أيها الإنسان لكن برضه نوع من الباب الضيق ان الواحد في بعض الاوقات يقول انا غلطان ويعترف بالخطا من ضمن مظاهر الباب الضيق ايضا انك تدفع حق الله في اموالك العشور والبكور والنزور تقول هو المرتب كله كافي مش كافي ازاي انقص منه عشر يقول لك هي ده الباب الضيق وربنا بيقول هاتوا العشور وجربوني ان كنت افتح لكم قوى السماء وافيض عليكم لكن ياما الناس ما يدوش ربنا حقوقه في اموالهم ويعتذر باعذار كثيره او يحاولوا ان العشور دي يحولوها على واجبات يعني لما ساعة اهلي تتخصم من العشور يعني لما اشتري كتب دينية تتخصم من العشور يعني تكاليف الخدمة تتخصم من العشور لغاية لما يطلع ربنا مديون مش بس ما ياخدش منه حاجة والندر تأخير الندب والتحايل على تنفيذه من ضمن الأشياء الخاصة بالباب الضيق والباب الواسع الكذب والصدق الكذب عبارة عن باب واسع تفلت منه زي ما انت عايز من ضمن الاشياء الخاصة بالباب الضيق والباب الواسع الكذب والصدق الكذب عبارة عن باب واسع تفلت منه زي ما انت عايز ولو ان مش كل الكذب بيمر بينكشف احيانا ويبقى عار وفضيحة لكن باب واسع ان الواحد يكذب وبرضه الكذب ساعات بيكون له خطية مزدوجة انه بيكذب وفي نفس الوقت بيبرر خطية بالكذب او بيغطي خطية بالكذب او بيلصق الخطية بغيره الكذب نوع من الباب الواسع الذي يؤدي الى الهلاك حتى لو كان جزئي تنفيذ الشهوات من الباب الواسع وضبط النفس عن الشهوات من الباب الضيق سليمان الحكيم مشي في الباب الواسع على الاخر وقال مهما اشتهته عيناي لم امنحه عنهما دي نفعته وكل المتعة اللي موجودة في الدنيا في ايامه على الاقل حاول ان هو يعيش فيها فقيل عنه في اواخر ايامه ان قلبه لم يكن كاملا امام الله مثل قلب داوود ابيه المتعة ضيعته المتعة ضيعته زي ما قلنا ان العفة من الباب الضيق نقول برضو المتعة اللي ضد العفة من الباب الواسع ما وقع فيها داوود النبي واخطا واخذ عقوبه شديده من ربنا لان الخطيه كانت من الباب الواسع اللي يمشي فيه ومحاوله تغطيه الخطيه كانت من الباب الواسع وقتل الرجل علشان ما تنكشفش الخطيه كانت من الباب الواسع واستخدام السلطه في كل هذا من الباب الواسع زي اي واحد يكون في وظيفة وعنده سلطة فيستخدم السلطة من اجل كرامته ومن اجل اثبات شخصيته باب واسع لكن الاتضاع هو من الباب الضيق الاتضاع ان الواحد ينسى كرامته وينسى وظيفته وينسى كثير من حقوقه زي ما قال بولس الرسول كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء محبة المال من الباب الواسع وإنفاق المال في الخير من الباب الضيق في واحد عايز العشرة تبقى عشرين والعشرين تبقى مية والمية يبقى ألف والألف يبقى مليون باب واسع والمحبة المال أصل لكل الشرور لأنها باب واسع زي الراجل الغني اللي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع خيراتي وأقول يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة كلي واشربي وانبسطي باب واسع أدى إلى الهلاك وقيل له في تلك الليلة تؤخذ روحك منك عرض على الشاب الغني الباب الضيق لما قال له السيد اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء فمضى حزينا ليه لانه لم يستطع ان يدخل من هذا الباب الضيق اذ كان كانت له اموال كثيره شوف ايه هو الباب الواسع في حياتك عشان تغلقه جايز تنفيذ الشهوات من الباب الواسع كل ما تشتهيه ايه الشهوة اللي بتغلبك يعجبني احد الادباء الروحيين حينما قال افرحوا لا لشهوة نلتموها بل لشهوة أذللتموها افرحوا لا لشهوة نلتموها إنما لشهوة أذللتموها أخضعتوها الربح الحرام من الباب الواسع وكون ان الواحد يرفض هذا الربح ويضيق على نفسه لكن مال حلال ولو قليل ده يبقى مبارك عند ربنا الباب الضيق والباب الواسع في الكلام والصمت باب واسع ان كل ما يجي على فكرك تتكلمه إدانة ما فيش مانع تدين تدخل في أمور لا تعنيك ما فيش مانع ضياع الوقت في الكلام ما فيش مانع باب واسع الباب الضيق هو اللي قال عليه داوود النبي ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي مش كل كلمة تجيلك تنطق بيها تنطق بها دي سهولة ده باب واسع لكن تضبط نفسك كده يقول الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من معصية أما ضابط شفتيه فحكيم لأنه مش من الباب الضيق إنه يضبط نفسه عايز يتكلم ويمنع نفسه من الكلام جاله اسلوب تريقه ويمنع نفسه من التريقه جات له فرصة ان هو يتمهزأ بغيره ورفض انه يتمهزأ بغيره جات له فرصة يقول نكتة غلط ويرفض يثبت نفسه يخش من الباب الضيق من ضمن الباب الضيق الجهاد في الحياة الروحية تجاهد نفسك تجاهد في اكتساب الفضيلة تجاهد في النمو في الحياة الروحية جايز في الجهاد ده بتبذل وتضحي وتتعب لكن ضيق اللي يوصلك الى الملكوت بمناسبة الامتحانات اللي بيجتازها الطلبة الايام دي والايام اللي جاية كون ان الواحد يقفل على نفسه ويذاكر اهو ده نوع من الباب الضيق وكون انه يجري ويلهو ويلعب ما ده الباب الواسع انا فاكر زمان الحكاية دي فاكرها من قيمة أكتر من ستين سنة كان لنا زميل شكله حلو وشعره حلو كده وقربت أيام الامتحان واصحابه يمروا عليه علشان يتفسحوا سوا فراح حلق شعره زلطه بالموس قام بقى شكله ما يشجعش على الفسح ولا الخروج فقفل على نفسه في البيت عشان يذاكر هو ده مشي من الباب الضيق ارغم نفسه على انه يمنع نفسه من اللهو واللعب والاصدقاء والمرح ويقعد في البيت مش قصدي ان التلامذه يحلقوا شعرهم لا لكن يعني بضرب لكم مثل ازاي واحد دخل من الباب الضيق وضغط على نفسه عشان يذاكر ولو غصب عنه الاحتمال والمغفرة للآخرين هي أيضا من الباب الضيق ممكن واحد يقول لك كلمة ترد عليه بكلمتين ده الباب الواسع لكن لما تحتمل هو ده الباب الضيق اللي يوصلك للملكوت ولما تحتمل وتغفر يبقى اكتر ولما تغفر وتحسن للمسيئين اليك يبقى اكتر واكتر هذا الباب الضيق اللي عايز ربنا ان احنا نخش منه لكن سهل جدا واحد يقول لي كلمة أرد عليها بعشر سهل لكن ما يوصلش لربنا وحتى ولا توصل لحياة اجتماعية سليمة وهكذا الانتقام للنفس من الباب الواسع رد الإهانة بإهانة من الباب الواسع النفاق والتملق لكسب رضا الكبار نوع من الباب الواسع برضه بولس الرسول وبخ بطرس الرسول وقال وبخته مواجهة لأنه كان ملوما صحيح هيزعل منه بطرس يقول معلش امشي بالباب الضيق لكن لا اوافق على الرياء مسألة الباب الواسع والباب الضيق تخش في الزواج والطلاق لما واحد يزهق من مراته يروح مطلعها على طول او يشوف اي سبب ما ده الباب الواسع وياما ناس بيتفننوا في هذا الامر ويرجعوا لحيل واحد يغير مذهبه علشان يطلق مراته ده ايه الحكايه دي او واحد يتزوج باحدى المحرمات يتجوز بمرات اخوه المتوفى او باخت مراته المتوفاه الزينة الزايدة على الحد والتبرج جزء من الباب الواسع سرحان الفكر فيما يليق وما لا يليق من الباب الواسع الباب الضيق ان الواحد يضبط فكره يضبط مشاعره كل ما فكره يسرح يوقفه عند حد الباب الواسع انك تفكر انك تغلب الاخرين اما الباب الضيق فتفكر انك تنتصر على نفسك لا ان تنتصر على غيرك الانتصار على الغير ده سهل لكن الانتصار على النفس هو الحاجة الصعبة يا ريت الواحد يفكر ما مدى ارتباطه بالباب الضيق في حياته علشان يصل الى ربنا اتفضلوا انصتوا